منازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصي
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي الظلم ظلمات والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وقال يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من ذنب هو أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة كمثل البغي وقطيعة الرحم حلقتنا الليلة دي استكمالا لما بدأناه من حلقات من الملك من الملك من الملك من الذي يملك المال ومن الذي يملك السلطان ومن الذي يملك البلاد ومن الذي يملك العباد من الذي يملك كل شيء لا يملك أي شيء إلا الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه لا ملك إلا الله وفي رواية أخرى لا مالك إلا الله لا مالك يعني لا منشئ ولا مكون ولا يعني الأمور دي ليس هناك من يملك شيء في التكوين والملك إلا الله وكذلك لا يملك بالتصريف بالأمر والنهي يعني كل شيء بيمشي بأمره إلا الله لذلك يعني أنا ببقى ماشي ألاقي واحد كاتب كله بأمره أو صدقت كله بأمر الله سبحانه وتعالى كله بأمر الله عز وجل قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون من الملك؟ من الملك في في هذه الحلقات بنتكلم فيها عن ملوك أتوا ثم ذهبوا ملوك حكموا ثم حكموا ملوك حكموا في العباد ثم حاكمهم العباد مرة أخرى عن ملوك عن ملوك ظلموا ثم عوقبوا وهذا هو الفرق بين ملوك الأرض وملك الملوك سبحانه وتعالى ملك الأرض والسماء سبحانه وتعالى هو ده الفرق عشان كده كان الملوك اللي عندهم دين كانوا لما بيشوفوا ما آلت إليه أحوالهم كانوا بيفهموا وبيعرفوا إن ده كان جزاء وفاق بمعنى ممكن واحد يبقى مسلم بس بيظلم لكن لما يعاقب يفهم هو ليه اتعاقب يبقى عارف ايه اللي حصل يبقى فهم كان ايه الاسباب اللي, اللي تسببت في انه في النهايه ضاع وهلك لكن المشكله في اللي ما بيفهمش المشكله في اللي مش عايز يفهم ان هذه الايام يداولها الله بين الناس هذه الايام يداولها الله بين الناس فمن حكم لابد وان يحكم ومن ظلم لابد وان يعاقب ومن طغى لابد وان يذل هو كده لازم كده وتاويل ففعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد وكان هارون الرشيد يقول عند موته الله يا اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ويا من لا يموت ارحم من يموت فالملوك إلى زوال وأموالهم التي أخذوها من العباد إلى فناء وستبقى وستبقى عليهم عاقبتهم سيقفون بين يدي الله عز وجل يحاسبون عن كل صغير وكبير ما من رجل ولي أمر عشرة من المسلمين إلا أتى يوم القيامة موثوقة مو- مغلولة يداه إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه أولها ندامة أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة الظلم ظلمات الظلم ظلمات حقيقة حتى لا يجري بنا الوقت و- ولم نكمل ما بدأناه في المرة الما- الماضية احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مثل من هؤلاء الملوك الظلمة الرؤساء الطغاة أصحاب القرارات التي أفنت البلاد والعباد وأهلكتهم كلامنا المرة اللي فاتت كان عن هتلر هتلر هذا هذا الطاغية سفاح القرن العشرين اللي حكم آه، آه، ألمانيا من بداية الثلاثينات وكانت نهايته في أواسط الأربعينات سنة 1945 فهذه ال 13 سنة أو ال 12 سنة أهلك فيها البلاد والعباد أهلك فيها من حوله استولى على فرنسا وعلى بولندا وخد النمسا وكل اللي ما كانش بيعجبه كان بيحاربه وياخد أرضه وياخد بلده وكان بيغزو أي بلد وكان نيته انه يفني العالم ويبدا ينشئه من جديد وكانت نظريته ان آه، إن العالم مش محتاج الكبار في السن فيتقتلوا العالم مش محتاج المعوقين والمرضى يتقتلوا ان العالم مش محتاج آه، المتخلفين عقليا والمولودين عندهم آه، آه، ذوي احتياجات خاصه يتقتلوا كل ده يفنى ولا يبقى في العالم الا الاصحاء اصحاب ال- ال- ال- القوى الجسديه والقوى العقليه التي تمنح العالم التقدم نسي ان في رب يقدر ما يشاء ده ممكن يبقى مريض علشان الناس قلبها يرق و- وتساعده ممكن واحد يبقى عنده عاهه عشان الناس تعتبر وعشان آه، امال سبحان الله العظيم يعني معنى كده كل واحد يحصل له حادثه ها آه، تقطع له ايد ولا رجل ولا يفقد بصره يقتلوه ها ده معناه ان لما يطلع لك ابن عنده مشكله ات- اقتله ده معناه ان لما آه، زوجتك آه، يحصل لها تقع على دماغها ولا يحصل لها حاجه يبقى اسهل حاجه تقتلها الكلام ده ده كان هتلر اللي بيقوله آه، ط- طغيان وظلم هتلر تسبب في مقتل عشرات الملايين في بقى مليون 15 مليون في برلين لوحدها ده غير الملايين اللي حوالين برلين وغير الملايين اللي اتقتلت في بلادها في ال- في الغزوات وفي الحروب اللي هو عملها تعالوا نشوف جزء من اللي هو عمله وتعالوا نشوف النتيجة كانت ايه اللي حصل له هو وأعوانه اتفضل يا استاذ محمد شوف يا اخواني دي برلين ايام الحرب يعني شوفوا احنا شفنا المره اللي فاتت قد ايه كان بيجند الاطفال الصغار وكان حرمهم من احضان ابائهم وامهاتهم وكان بيحملهم السلاح ويشيلهم شوفوا ده اللي بيحصل في برلين دلوقتي حالا شوفوا آه، البيوت اتخربت الناس بتجري كله بينزح عن العاصمه وعن المشي وده حال كل الطغاه ما يهموش شعبه ما يهموش دي برلين شوفوا برلين اللي بقي آه، يعني يافطه وشوف القتل العشاء شوف المدفع ده هيضرب في الناس اللي بتجري دلوقتي شوفوا ازاي شوفوا سبحان الله العظيم حاجة عشوائية وأرواح الناس لا تساوي عنده جناح بعوض سبحان الله العظيم شوفوا آدي برلين خراب همجية آه، آه، شوفوا كل البيوت كل المدن شوفوا آدي النتيجة جروح وإصابات وفساد و... بقت ركام انتوا هتشوفوا صورة برلين بعد شوية لما كانت قبل ما يحكمها هتلر ادي ادي ادي برلين دلوقتي شوفوا سبحان الله العظيم شوفوا ادي الاطفال والشباب الصغيرين اللي بيجندهم وهو في هذه الحالة انتوا عارفين يعني عشان تشوفوا الظلم هو دلوقتي عنده عنده شلل رعاش في ايديه ورجليه الشمال وهو حاطط ايديه الشمال ورا ظهره وعمالة تترعش آه، زي ما هشاور لكم بعد شويه ان شاء الله تعالى يعني هو عارف انه مريض وهيموت طب ليه بيعمل ده كله آه، هتلر لما عرف انه هيموت حب ان برلين تموت معاه وان العالم يهلك معاه ده يعني طغيان ده شوفوا كل الخراب حل شارع شارع بيت بيت على رأي ما بيقولوا زنجة زنجة كله راح شوفوا ازاي بيفتشوا بيت بيت وشوفوا جنود الروس مبسوطين هم دخلوا برلين و... وخربوها تماما شوفوا ادي البيوت بيوت برلين الجميله وبتتهدم برلين زي ما قلت لكم شارع شارع وبيت بيت شوفوا ده منظر برلين سنة 1932 قبل ما يحكمها هتلر شوفوا الناس جمال ونضاف وعربيات وتقدم وبيعطفوا على الميتين و... يعني عن... شوفوا دلوقتي بقت دي برلين شوفوا الناس اللي ميتة في الشوارع شوفوا اتنين اللي ماشيين في الطريق والباقي ده حصل ازاي هتلر عمال يحمسهم وعمال يشجعهم ويدفعهم دفعا شوفوا هذه جموع والآلاف المؤلفة بل الملايين كلهم قدهم بفكره المتطرف و وال يعني أو فكر متوحش شوفوا عمال يخطب فيهم خطب رنانه وعمال يشجعهم وعمال يحمسهم هو بيقتنع بال كان بيقولوا ال... ال... الشاعر الالماني نيتشه كان مقتنع الناس درجات ناس قاده وناس مقودين الكلام ده صحيح طبعا في الناس ليها قدرات في ناس تنفع تبقى قاده في ناس ما ينفعوش الا انهم يقادوا شوفوا نظرته الناريه المشهوره شوفوا ال... لكن المسألة بقى القائد لازم يعمل ايه مع المقود لازم يبقى رحيم بيه ولازم يقوده للخير ولازم يعرفه ازاي ينتفع وينفع نفسه اللي حواليه لكن انه يهلكه شوفوا برلين بعد الح... اثناء الحرب بياخدوا الاطفال يحطوا لها كمامات عشان الغازات السامه لانه تسبب في تسميم ناس كتير جدا وانتوا عارفين كلكم تسمعوا عن غرف الغاز اللي كان بيعملها هتلر شوفوا الطفل عمال يقول لهم لا عمال مش عايز ويعيطوا أطفال بدل ما يروحوا الروضة وبدل ما يفرحوا ويتبسطوا شوفوا بيلبسوا كمامات عشان السم وشوفوا الناس المقتولة والناس اللي اتحللت في الأرض هلاك ودمار زي أي طاغي وأي ظالم بيتسبب في لقتل وهلاك وموت شعبه والله يا إخواني هيتحاسب عن كل نفس قتلت بسببه بل وعن كل هو بقى هنا شوفوا ازاي الناس او الاطفال هو هنا مع اولاده بيلعبوا بيتبسطوا دول اولاد هتلر اللي انجبهم اللي انجبهم من ايفا براون آه يعني آه سواء كان بقى عشيقته او زوجته شوفوا ازاي آه هو قاعد بيلعب ومبسوط ها والناس بقى اولادها يموتوا ويتقطعوا وهكذا كل ظالم وطاغي نزع من قلبه الاحساس ضاع من قلبه الرحمه ما بقاش عنده قدره انه انه يشعر بالام الناس اللي حواليه سبحان الله العظيم شوف هو هنا واعوانه انا عايزكم تدققوا النظر برضو في اعوانه والناس اللي معاه ده ادولف ايكمان وده جوزيف مانجلي معايا اللي هو بتاع معسكرات التعذيب واللي هو كان بيخطط طرق التعذيب و وهتشوفوا كمان بعد شويه بقيه اعوانه اللي كانوا معاه هنا بقى بدا العد التنازلي للصفوه بقى اللي هو هتلر واللي معاه يعني هو الشعب هلك والدنيا اتدمرت والبلاد خربت والدنيا ولعت بس هو فين هتلر بدا العد التنازلي هو هنا موسوليني اللي هو كان صاحب هتلر الحميم صديقه المقرب لما سمع هتلر انه يعني شوفوا هنا موسوليني مات قبل قبل اللي قبل موت هتلر بشهرين لما سمع شوفوا ادي موسوليني هو وزوجته متعلقين على حديده في قلب ايطاليا هتلر بقى سمع الكلام ده قال لا انا لا يمكن يحصل لي زي ما حصل لموسوليني انا لا يمكن حد هذا زي بالظبط كل طاغي اما يجي يقول لا احنا مش زي اللي قبلنا يعني آه، بتاع تونس قال انا لا ما انا محدش زيي وانا احنا مش زي البلاد الفلانيه طب سقط بتاع تونس طب بتاع مصر قال لك انا برضو مش زي بتاع تونس برضو سقط والباقي يقول لك برضو انا م- لا زي آه، لا زي آه، زين العابدين بن علي او اسمه الجديد زين الهاربين بن علي ها آه، و- ولا زي مبارك طيب دول كلهم ماشوا آه، يعني انت اللي افضل منهم طيب يأبى الله إلا أن ينفذ آه، حتى ولو الناس هربت ولو الناس خدعت آه، غيرها لكن ربنا فين ربنا؟ أهداف شوفوا مثلا بيدوروا على هتلر وبيدوروا على الجنود بتوعه خلاص بقى هو هتلر مش عايز يموت الموت اللي ماتها ميسوليني مش دول اللي كانوا أعوانه ودول اللي كانوا آه، شفتوا أنا قلت لكم خلوا بالكم من الوجوه أداء ألب- أداء ألبرت شبير آه، وزير ال- ال- الدفاع آه، اللي كان واقف معاه من شوية ومبسوطين مع بعض وده هيملر اهو ده انتحر بشرب السم ده كان قائد الجيش شوفوا ده انتحر والراجل ده كان قائد اسمه هيرمان آه، آه، جيرينج ده الراجل ده كان آه، وزير الايه وزير الطيران مسكوه في النمسا ومعاه اثار من اثار المانيا واثار من اثار العالم هتشوفوا دلوقتي هو هيعمل ايه آه، الراجل آه، وزير ال- الطيران ده هم هنا كلهم بيقدموا للمحاك- للمحاكمه هم بيدوروا على هتلر لقوا اصحابه 18 واحد اتحكم عليهم بالاعدام و- آه، 11 واحد اتحكم بالاعدام و18 واحد آه، اتسجنوا بصوا بقى دول اللي كانوا معاه وشوفوا ادي ادي آه، اعدام شوفوا طريقة الإعدام والذل والمهانة اللي هو جزاء وفاقة الظلم ظلمات ده ألبرت شبير معايا ده عشان اعتذر وقعد وسلم نفسه حكموا عليه ب 20 سنة ده جيرنج الراجل ده كان وزير وزير الطيران معايا ده عمل ايه شرب سم شوفوا قتل نفسه ده منظره بعد ما مات هو كده شوفوا دول الوزراء والناس بصوا اتقتلوا بنفس الطريقه اللي كانوا بيقتلوا بيها المساكين والابرياء شوفوا ازاي في في مقام- في ميادين عامه في ميادين عامه وده قصاص وده آه، عدل ولكن في القصاص حياه يا اولي الالباب شوفوا اهو دول دول اصحابه ده الراجل ده اللي كان وزير آه، الطيران عمال بقى طبعا قبل ما يموت قاعد يعترف هو هتلر ايه اللي حصل له طب فين هتلر صحيح طب نهايه يعني نهاية هتلر ايه اللي حصل له ايه اللي جراله هو فين يا ترى معايا ده هتلر كان ممكن يهرب ب- ب- ب- بالطريق البري قالوا لا ما كانش يقدر يط- بت- عشان كان عيان ايديه ورجليه كانت بتترعش وجاله الش- شر الرعاش يعني هو ابتلي بالامراض اللي كان سبحان الله العظيم اللي كان بيقول انه هيقتل اصحابها طب انت دلوقتي يا هتلر عندك شلل ايديك ورجليك عمالين يترعشوا ومالكش لازمه واصبح عندك اضطراب ذهني طيب نقتلك دلوقتي بصوا ايديه عماله تترعش ازاي على المكتب لاحظوا معايا وبصوا رجله ايوه صوروه هو بي- بيشوفه بيزحف بايده ورجله ها سبحان الله العظيم شوفوا الشلل ها ويبقى الله هو الملك سبحانه وتعالى ما يقدرش يهر- يهرب بري ليه لانه مريض عمالين عمال بيتعكز والناس عماله تشيله طيب طب ممكن يهرب ازاي ها آه، آه، ممكن يهرب ازاي يعني يا ترى يركب مثلا طياره ويهرب آه، ولا ايه طب ايه اللي حصل له ما هي دي برضو اسئله هم بيدوروا عليه مش لاقيينه هم مش لاقيين هتلر معايا آه، ايه مين اللي هيكشفه ومين اللي هيقول ايه اللي حصل بالظبط واحد من المراهقين اللي كانوا اللي كان هتلر مسخرهم بيحكي بقى بيقول انا شفت هتلر نايم على الكنبه ده اهي وهو ميت وطلع ان هتلر مات بجد لان الروس كانوا بيقنعوا العالم انه ما ماتش وانهم مش لاقيينه لكن ده كانت كذبه كبيره كذبها الروس عشان يغشوا الناس ويخوفوهم آه، ما هو برضو كده برضو كل شويه يقول لك ايه ده مبارك هيرجع للسلطه لا مش هيرجع للسلطه خلاص بتخوفوا الناس ليه معايا آه، شوفوا ه- ستالين ده فضل يكذب على الناس ويقول لهم هتلر عايش هتلر عايش لحد ما هو نفسه اقتنع يعني بيقولوا المحللين بيقولوا هو نفسه اقتنع انه عايش مع انه هو متاكد انه مات طب يا ترى مات ازاي مات ازاي واكتشفوا اللي عمله هتلر ازاي هم مش ما لقوهوش طب وعرفوا انه مات ازاي بالعظمه ده اهي بالعظمه دي اه بالعظمه ده اهي وتعالوا نشوف ايه اللي حصل لهتلر بالظبط وايه الاكتشافات المروعه ال ال ايام برلين بيحكوا بقى ادي برلين بتتدمر آه هو بقى حص- حصل له ايه هو كان في الع- عرين الذئب زي ما بيقولوا اللي هو ال- ال- الح- الجزء الحصن الحصين اللي هو عايش فيه في برلين آه، شوفوا ازاي ده ستالين ب- آه، مبسوط جدا انه آه، انتصر تعالوا بقى نشوف آه، آه، ايه اللي حصل لهتلر بالظبط ونشوف نهاية كل ظالم مهما هو حاول هو هو لا قال ما ما تشنقش زي موسوليني ما ما اتدمرش زي ما حصل ده ضرب بالنار يا عم لا ده انا اشوف لي موتى اكرم عارفين ال... عارفين ايه اللي حصل لهتلر هتلر يا اخواني بيض... هم دلوقتي بيدوروا في القتلى والناس الوزراء اللي كانوا حواليه لقوا مين لقوا آه، شوفوا ده ضارب نفسه ب... ب... ب... في قلبه بال... آه، بخنجر وده اسمه آه، جوزيف آه، جيبلز الراجل ده كان وزير الاعلام كان وزير الاعلام عارفين عمل ايه يا اخواني هو ومراته قتلوا اولادهم السته شايفين الاطفال السته دول هم دول امهم سمتهم عشان ما حدش ياخدهم وهي شوفوا هم دول المساكين هم دول المساكين اللي ما لهمش ذنب غير ان ابوهم وامهم كانوا ظلمه مع حاشيه واحد ظالم شوفوا قتلوا الاطفال السته وبعدين انتحروا لكن في جندي روسي اكتشف حاجه مهمه جدا اكتشف ايه اكتشف التابوت ده في جثه محروقه الجثه دي جثه مين تخيلوا يا اخواني دي جثه هتلر هتلر اه هتلر الجثه المحروقه المتفحمه المشوهه دي جثه هتلر اه طب ايه اللي حصل عرفوا ازاي عرفوا من خلال اسنانه شايفين الاسنان المرسومه دي دي اسنان هتلر والجثه دي جثه هتلر المحروقه المتفحمه عرفوها ازاي تعالوا نعرف بالظبط ايه اللي حصل عشان نعرف ان الظلم ظلمات دي اسنان هتلر هتلر آه، ايام ما كان عايش راح للطبيب بتاعه قال له انا عايز ما تجينيش اي الام للاسنان لان انا ما عنديش وقت اروح لطبيب الاسنان قال له طيب ن- نعمل ايه قال له ركب لي اسنان ما اروحش بيها لطبيب الاسنان فعمل له كباري في اسنانه ذهب بحيث يتس- يستبدل الاسنان الطبيعيه باسنان ذهبيه والكلام ده كل الناس كانت عارفاه ودي إشاعة كانت معمولة لهتلر آه، أي أيام ما كان بيتعالج عند هذا الطبيب لما لقوا الجثة المتفحمة دي لقوا طقم الذهب اللي كان اللي هو ك- كان متركب جوه أسنان هتلر هو نفسه طقم الذهب اللي كان مركبه شوفوا ادي اسنان هتلر اللي فوق اسنان هتلر ال- ال- ال- العلويه ظاهره جدا ان هو كان بيتكلم وفي ذهب في اسنانه من فوق خلاص اكتشفوا ان ان ان, إن دي جثه هتلر اهو شوفوا ال- الخبير ده بي- بيقول آه، لا دي فعلا اسنان هتلر شوفوا آه، ده الفك ده فك هتلر يقينا مفيش آه، مفيش كلام يعني اشوفه بيشاور والجمجمه هي جمجمه هتلر وكل حاجه بتاعت هتلر يبقى هو ده هتلر طب ايه اللي حصل ايه اللي حصل هو وصل لهذا التفحم ب- بهذه الطريقه البشعه ازاي شوفوا بقى يا اخواني شوفوا هنا بيقولوا اه دي اسنان هتلر فعلا احنا احنا كده عرفنا آه، ايه اللي ح- يعني ان ان دي ده هتلر معايا والروس احتفظوا طبعا بالكلام ده هتلر كان قاعد في المكان اللي احنا شايفينه ده دلوقتي فيه جنود في المكان جوه هذه الحجره آه ودي جمجمته لقوا فيها ثقب وده كل اللي تبقى من هتلر حتة عظم في صندوق عند المخابرات الروسية وهنا ال- ال- بيشرحوا ايه اللي حصل له في هذه ال- الفترة عارفين ايه اللي حصل يا اخواني هتلر قعد شوفوا ده الثقب اللي لقوه في ال- الجمجمة هتلر لما لقى ان كل الناس آه، اللي حواليه اتقتلوا واتعدموا وهربوا وتخلوا عنه زي ما بيحصل لكل طاغي او كل ظالم آه، شوفوا هنا بيقولوا احنا احنا لقينا آه، هذا الرجل الوحيد اللي شهد بكل تفاصيل الاحداث اللي حصلت لهتلر في آه، هذا المكان من المانيا لان هو كان الحارس الخصوصي بتاعه وكان متولي المكافئ بيقول أنا دخلت لقيته نايم بهذه الطريقة يعني مقتول أو ميت طيب ل- لقاه إيه اللي حصل له هتلر لما لقى الناس كلها هلكت خد سم خد أنبوبة سم وقرقشها فسم الس- سم السيانيد دخلت إلى أمعائه معايا وبعدين وبعدين آه، مسك آه، طبعا عشان يقنع العالم شوفوا شوفوا شوفوا الجبروت والغرور عشان يقنع العالم كله انه آه، انه مات ميته يعني ميته آه، آه، شجعان ضرب نفسه بالرصاص وبعد ما ضرب نفسه بالرصاص آه، لقوا آه، ان الجنود قالوا احنا آه، آه، لازم تولعوني قال لهم لازم تولعوني فولعوه شوفوا بيحطوا البنزين وبيولعوه وبيولعوه شوفوا حتى جثته اتحرقت بيقولوا ان هو كان عقيدته انه ه- هيحصل له ده ولكنه كان عايز المانيا كلها تتحرق معاه وكل المانيا تولع معاه وده اللي كل اللي تبقى من هتلر اه اتحرقت جثته بس ما اتفحمتش تماما لان ال- الجنود كانوا خايفين برضو على نفسهم فجريوا قبل ما تتفحم تماما يبقى هو اتسم وضرب نفسه بالرصاص و آه، امر قبل ما يقتل نفسه امرهم انهم يولعوه وبعد ما ولعوه اكتشفوا الجنود الروس خبوا الكلام ده وحفروا حفرة وحطوا فيها الجثة بالتابوت بتاعها عشان محدش يكتشف خالص ايه اللي حصل لهتلر ولا يكتشف الناس انه انه مات ويفضلوا راعبين الناس بيه فضلوا كل الر- الر- الجنود الروس كل ما ينتقلوا من موقع الى موقع ياخدوا الجثه معاه يفت- يحفروا وياخدوا الجثه لك- للمكان الجديد حصل كده عده مرات لسنه 1970 معايا عارفين عملوا ايه يا اخواني في الاخر خالص جثه هتلر عملوا ايه خدوا خدوا آه، جثه هتلر ها آه، آه، خدوا جثة هتلر وحرقوها بالتابوت بتاعها لحد ما أصبحت رماد وخدوا الرماد رموه شوفوا هنا بيحرقوها أهو، يعني حرقوا الجثة بال بال بالصندوق اللي كانت فيه ورموها في البلاعات عشان البلاعات تاخدها شوفوا البلاعات المجاري وخدوها من البلاعات بتاعت الصرف الصحي إلى إلى آه، آه، هذه المجاري وبعد كده إلى إلى البحر وانتهت قصة هتلر تماما وده المكان اللي هو فجر فيه نفسه آه، اللي قصدي اللي قتل فيه نفسه قريب جدا من من معسكرات التعذيب اللي كان عاملها للمساكين ال- آه، اللي كانوا بتعذبوا على ايده سبحان الله العظيم يبقى جمع ما بين انه يسم السم اللي كان بيسمم بيه الناس و- وغازات ال- والغازات السامه و- وغرف الغاز وجمع ما بي مع قتله بالرصاص ضرب نفسه بالرصاص في من فمه آه، عدت في جمجمته لحد ما ثقبتها وبعدين اتحرق زي ما كان بيحرق الناس معايا ب- بال- ب- ب- بالقنابل والنبالم والكلام ده وبعدين اتطحن عظمه ولحمه واترمى ومصيره للبلاعات وبعد ده كله أصبحت جمجمته موجودة إلى الآن في المتاحف علشان ت- يصبح عبرة كما قال الله عز وجل في فرعون آه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ليقول لي شوفوا هو ادي هتلر وهو عظيم ومت... وشوفوا دي الصوره اللي على الشمال منظر التابوت اللي وجدوه متفحم و... و... وميت و... ومهترئ عشان الواحد يصبح عبره ها فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه سبحان الله العظيم ياما سمم ناس ياما آه، آه، ناس اتقتلوا بالرصاص ياما ناس اتحرقوا ياما ناس اتطحنوا وربنا سبحانه وتعالى خلى كل حاجة عملها في الناس تتعمل فيه هو كان بيقول أنا عايز موتة ما تبقاش زي موتة موسوليني وموت ب- بالمهانة اللي هم سبحان الله العظيم يموت موتة أبشع من موتة موسوليني على الأقل موسوليني اتضرب بالرصاص وانتهينا لكن ده انتحر بسم وبعدين ضرب نفسه بالرصاص وبعدين اتحرقت جثته وبعدين اتطحن جسمه بعد كده واتحرق التابوت باللي فيه من الجثة وبعدين اترمى في البلاعات جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم الناس متصورة أن الأرواح دي سهلة إزهاق الأرواح مش سهل إزهاق الأرواح مش سهل قال النبي عليه الصلاة والسلام لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل نفس بغير حق لأكبهم الله جميعا في النار وقال الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أبو هريرة لما راح يدافع عن عثمان بن عفان وكان في ناس واقفين عايزين يقتلوا عثمان وراح أبو هريرة عشان يدافع عنه فقال له يا أبا هريرة أتحب أن تقتل الناس جميعا وأنا معهم يعني تقتلني أنا كمان مع الناس كلها قال لا قال فإنك لو قتلت نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتلت الناس جميعا النفوس ليها حرمة والنفوس ليها ثقل وليها وزن عند الله سبحانه وتعالى ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا أبو محمود بارك الله فيك ونفع بك ودعني من خلال هذه الشاشة الطيبة المباركة أن أبارك لجميع أهالي مصر على هذه الثورة البيضاء التي أجهل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحافظ عليها إلى الأمام بإذن الله جل وعلا آمين
وأسأل الله العظيم أن يجعل مصرا أمنا وأمانا وسائر بلاد المسلمين آه، بارك الله فيك يا شيخ أمين ودعني أقول لك بصراحة أن البث المباشر لهذه القناة الطيبة المباركة قد أعاد أرواحنا إلينا وأسأل الله عز وجل أن يجعل تغيير مصر دائما أبدا إلى الأمام وأن يعيذنا وإياها هذه البلد الطيبة من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يقينا شر الفتن اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين آمين واجعلها آمنة مطمئنة كما ذكرتها يا مولاي في القرآن ادخلوها بسلام آمنين آمين.
أسأل الله العظيم أن يجعل هذه القناة قناة طيبة مباركة منيرة آمين.
وأن يبارك فيها وفي جميع العاملين عليها وفي شيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان وإياك وسلام الله آمين.
عليكم ورحمته وبركاته آمين آمين آمين ولكم بالمثل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان وأن يحقن دماء المصريين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الثورة المباركة ويعني بالمناسبة يا إخواني والله وكأننا نتنفس هواء جديدا يعني الناس حتى في, في الشوارع فيها تسامح ولطف وهدوء أم- يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي مصر الفتن والمحن وأنا بقول لكم يا إخواني تجنبوا الفتن تجنبوا الثورات ال- الداخلية بين ال- المسلمين والنصارى لا تؤذوا نصرانيا ولا تفس- ولا تفتنوه على أرضكم ها، آه، يعني لا تدخلوا أنفسكم فيما يفسد هذه ال- الأجواء الطيبة المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع خدتوا بالكم يا إخواني ف آه، فقتل النفس له له حرمة قتل النفس له حرمة حتى ولو كان نصراني لا تقتله النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا أو معاهدا يعني نصراني قاعد في مكان انت المسلمين موجودين فيه لا يؤذيهم ولا ولا يقتلهم ها، من قتل مع- معاهدا لن يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يتوجد يعني لا يوجد من من مسيرة أربعين سنة الحديث ده في البخاري الحديث ده في البخاري ف... فإخواني ال- ال- ال- ظلم ال- الحكام عليه جزاء عليه جزاء وعليه عقوبة شديدة عليه جزاء وعليه عقوبة شديدة زي ما بقول لكم الحكام الظلمة بتجيلهم أمراض نفسية منها أمراض العظمة يفضل يقول أنا وانتصاراتي وإنجازاتي ولا- حتى يتخيل أنه أصبح والعياذ بالله تعالى أصبح والعياذ بالله تعالى متحكم في كل شيء في أموال الناس وفي رقابهم وفي دمائهم وفي أعراضهم وفي فكرهم سبحان الله العظيم أنا أقولها والله رجعوا يا إخواني سورة القصص رجعوا أول عشر آيات من سورة القصص هذه الآيات آيات عظيمة آيات آيات دقيقة آيات شارحة للي بيحصل الآن وفي كل زمان ها ب- شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق بالحق كله بالحق مش حاجة ظلم لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين فرعون عمل كم حاجة خمس حاجات ربنا عمل كم حاجة خمس حاجات برضه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون أسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر آمنة مطمئنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء هي وسائر بلاد المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم في مصر واحقن دماءهم في ليبيا واحقن دماءهم في تونس واحقن دماءهم في السعودية واحقن دماءهم في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعل مكة والمدينة وأرض المسلمين يا رب العالمين في كل مكان آمنة مطمئنة سخاء رخاء واحقن فيها دماء المسلمين يا رب العالمين وأمنا في أوطاننا وآمن أبناءنا واحفظ أعراضنا واحفظ أموالنا واحفظ علينا ديننا من كل فتنة ومن كل بلية أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ والمرجان, من اللؤلؤ والمرجان أحبتي لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه السلام وأكثروا منها بالذات غدا يوم الجمعة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى اللقاء القادم بإذن الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء